وإلى عاد أخاهم هودا بعد قصة نوح قال إلى عاد أخاهم هودا ونحن نعلم أن الله لا يرسل رسولا إلا أن يعم الفساد يبقى كأن بعد نوح حصلت الغفلة وبعد ما حصلت الغفلة انضمت لها أسوة الأبناء بالآباء فانطمس المنهج انطمس المنهج وعز على الموجودين أن يقيموه لأن السماء لا تتدخل إلا إذا لم يوجد في الأمة من يرفع كلمة الله ليه؟ لأن المناعة الإيمانية في النفس الإنسانية قد توجد مناعة ذاتية بمعنى أن الإنسان تحدثه نفسه بالانحراف عن منهج الله شوية ثم يرجع إلى ربه بنفس لوامة يقول وأنا صنعت دي ليه؟ يبقى المناعة في مين؟ في ذاته فإن تصلبت ذاته ولم توجد فيها المناعة تبقى المناعة في قوم آخرين المعاصرين له يشوفوه على شيء من المخالف يقول لك يا شيخ عيب شيخ مش كده ما يصحش مش يبقى المناعة في مين؟ فإذا لم توجد المناعة لا في الذات ولا توجد المناعة في المجتمع يبقى لازم السماء تعمل ايه؟ تتدخل برسول جديد وبينة جديدة وبرهان ايه؟ جديد. فبعد نوح والقصة بتاعته دي حصل ما حدث ولذلك أرسل الله مين؟ وإلى عاد أخا وإلى عاد أخاهم هودا. حينما يقول وإلى عاد أخاهم هودا يحننهم ويؤنسهم بالمرسل إليهم. بأنه أخوه وما دام أخوهم يبقى مش عايز عنف بيهم يبقى ناصح لهم يبقى مش ما, ما يريدش سيطرة عليهم لأنه أخوهم وما دام أخوهم يبقى مأمون على ما إيه؟ على ما يقول وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يبقى لم يقل هذا إلا لأن الفساد قد طم وعملوا لله شركاء كتير وافتروا ده لأنه بيأكد إن السبب في إن أنا جاي لكم إنكم أنتوا إيه؟ افتريتوا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي برضه بعد أخاهم قال يا إيه؟ يا قومي وبرضه دي تأنيس ولا لا؟ بالأخوة وبالإيه؟ يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون ما دام مالكوش اله غيره تبقى الافتراء وجهه ايه اتخذتم غير الله ايه غير الله يا قوم برضو اللي قالوا الرسل كلها يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ليه قال لك لان ما الذي يشق عليكم فيما امركم به هو انا بقدم لكم الحاجه دي وعايز منكم اجرها اجمع عليكم مثلا انني انقلكم مما الفته واخد منكم فلوس واخد امر على هذا انا مش واخد امر وما دام مانيش واخد امر يبقى مفيش مشقه بكلفكم بيها انا مش هاخد امره لا لاني غني عن الاجره لا ولكن اجري ممن ارسلني اجري ممن ايه ارسلني يا قوم لا اسالكم عليه اجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الذي إيه يعني ما أجري إلا على الذي فطرني أي خلقني معدا لهذه الرسالة ما هو الفطرة يعني إيه التكوين الأساسي للإنسان هو بيكونه على إنه يبقى إيه يبقى رسول قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وقلنا حين تقول الإنسان أنا لا أبتغي أجرا والأجر مقابل المنفعة لأن احنا قلنا إن أخذت العين صارت شراء وبيعا وشراء وإن أبقيت العين لصاحبه يبقى بتتأجر البيت يعني يا تاخد تمليك يا تاخد إيه؟ ياخد إيجار فلما تاخد ايجار يبقى انت بتدفع الاجره امام ايه؟ امام منفعه يبقى كلمه اجر ما دام جت هنا كان بيقول لهم ده كان الواجب علي عليكم ان تدفعوا لي اجرا لانني ساقدم لكم منفعه فمنفعة المستأجرات العامة لكم منفعة موقوتة ولكني أعطيكم منفعة غير موقوتة يبقى كنت عايز أجر كبير ولا لا ولذلك أجر كبير عايزه مش عايزه منكم بقى لأن كنتوا ما تقدروش على الأجر إنما اللي يقدر على الأجر مين الله يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون واذكروا جيدا ان احنا قلنا كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة لا أسألكم عليه أجرا إلا مين إلا إبراهيم ومين وموسى إبراهيم علشان حكاية إيه لأبيه وموسى عشان أولا من ربك فينا إيه فينا وليدا
وبعد ذلك قال ويا قوم استغفروا ربكم والاستغفار لا يكون إلا عن ذنوب سبقت وإذا كان هذا هو الرسول أول ما قال أي الذنوب أي الذنوب التي ارتكبتها مخالفة لما كان من نبي قبلي أو الذنوب اللي كانت بالفطرة أنتوا عملتوها استغفروا ربكم بدلوا الذنوب الماضية ثم توبوا إليه فلا تب- فلا تنشئوا ذنوبا جديدة ماذا تكون الحصيلة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم نقول له هذه أسباب وكونيات كون السماء تمطر دي أسباب كونية ماشية ما للمسألة الاستغفار نقول له لا إن مالك ناصية القون جماده ونباته وحيوانه قادر أن يخرج الأشياء عن طبيعتها فإذا كان غمجل وتحسب أنه ممطر يقول لك لا ما يمطرش بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم إذا فلا تأخذ الأسباب على أنها أسباب رتابة وإنما رب الأسباب يملكها فإن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا فإذا ما أمر عبدت الله العبادة التي تنتظم كل حركة الحياة وأنشأك في الأرض واستعمرك فيها الله يرسل السماء برضو بالأسباب كيف؟ أنك إذا كان الله طلب منا أن نعمر الأرض واول عمارتها اننا نوفر القوت للناس علشان يستطيعون القيام بطقوس عبادتهم توفير القوت نعلم ان القوت من جنس الارض يبقى لازم نزرع نزرع شويه خضره ونرويهم باي شكل حينما تخرج الخضره الى الجو تمتد يدها الضارعة المسبحة الساجدة إلى السماء فيمطرها الله فنأخذ نحن بجوار إمطاره إلى رزقنا من الماء إذا كلها لازم تمشي يرسل السماء عليكم مدرارا والسماء هي كل ما علاك السماء اللي هي الطبقات دي وسبع سماوات مش هي اللي بتنزل لا كل ما علاك فأظلك يسمى يسمى سماء لكن السماء العليا دي موضوع آخر وكل الأشياء إيه؟ دونها انظروا إلى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء اللي معتقد ان الله لا ينصر رسوله يعمل ايه يجيب حبل ويربطه في السماء ويعلق نفسه فيه وبعد ذلك يسقط زي ما بنشنق كده فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ سيموت وغيظه يفضل في كل موته بغيظكم فليمدد إلى- يجيب حبل يربطه في السماء لا في السقف بتاعنا اللي نتناوله ونقدر نربط فيه حاجه عشان نعمل مشنقه هنربط في السماء العليا ازاي؟ نبقى نلقي شيء اظلنا من سقف او غيره او غيره. يرسل السماء عليكم مدرارا والمدرار هو الذي يدر يدر بتتابع لا ضرر فيه لانه قد ينزل بطغيان كما فتح الله ابواب السماء بماء منهمر فكان السبب في ايه في كذا وكذا اذا المدرار ان يتوالى امطار السماء تواليا ايه مصلحا لا مفسدا ولذلك كان يقول رسول الله حين هز المطر اللهم حوالينا ولا علينا يرسل السماء عليكم مدرارا ومتى ارسل السماء مدرارا متتابعا تتابعا مصلح الارض تحضر وتطلع الاشياء والدنيا تعمر وهو الى اخره يبقى نزداد قوه ولا ما نزدادش قوه نزداد قوه الى قوه وان تولينا نبقى اجرمنا في حق انفسنا لماذا لان اجرام العبد انما يعود على نفسه لا تظن ان اجرام اي عبد بكفر أو بمعصية يعود على أحد إلا على نفسه ولكن الناس أنفسهم يظلمون يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين يجي في آية تانية يقول إيه واذكر أخا عادل كلمة أخ معناها إيه الأخ بتطلق إطلاقين ومرة تجمع الجمع اللي يؤدي مرة تجمع أخ على إخوان ومرة يجمع أخ على إخوة فساعة ما تجمعوا على إخوة يبقى المراد إخوة النسب وجاء إخوة يوسف إنما إخوانا على سرر متقابلين يبقى مش بتاعة نسب دي ده بتاعة إيه؟ بتاعة منهج وبتاعة إيه؟ وبتاعة قيم ساعة ما قلت واذكر أخا عادل طب عد القبيلة أو الأمة اللي جه فيها مين؟ اللي هو مين بقى؟ هود وإلى عاد إيه؟ أخاهم هود واذكر اخا عاد وأ- وعاد دي طبعا آه، من العرب البائده آه، ومقرها آه، في جنوب الجزيره العربيه في جنوب الجزيره العربيه وكان يبقى جنوبها ال- ال- ال- اللي يسموها مسقط دلوقتي والحته والشعر والمكله والبتاع ده اسمها الاحقاف والاحقاف جمع كهف والكهف الرمل المستطيل مش مستطيل بس ويعلو وينقطع ومش بس كده ويروح يمين ويروح شمال قال لا ايش معنى هذا الحكايه دي؟ قام قال لك لان الريح لما بيجي لو الرمل كده حتى يبقى الريح لما يجي من ناحيه واحده يبقى انما الريح اللي جه في اي ناحيه هيصيب الرمل لانه عامل كده وعامل كده وطالع ونازل ولذلك كانوا يقولوا ان الهبه الواحده من الاعصار اللي يجي في ال- الاحقاف يطمر القفله يطمرها يعني يغطيها ولذلك اثرهم مش الى الان مش باين ولذلك تعرف ان كل اثر من الاثار ال- ال- القديمه لازم يحفر عليه مفيش اثار تيجي على وش الارض ابدا لازم يقعد يبحث يبحث يبحث ليه بقى؟ أم قال لك لأن عوامل التعرية ده الواحد منا لو غاب عن بيته مع ان بيته معمول له شبابيك ويمكن معمول لها بقى بتاع ده مطاط بين مش عارف ايه وبرضه بعدها شهر ولا شهرين يدخل يلاقي ايه؟ تراب قد ايه؟ اه يمكن قد كده. طب إيه اذا لازم نعرف ان عوامل التعريه بتثمر الاشياء. اللي بيخليها ما تبانش في المدن ايه؟ ان المدن لما اترصفت واتبلطت وبن- وبنكنس انما في الفلاحين تشوفها في الحتت اللي مش مرصوفه كل ما تيجي تلاقي العتب وطي عتب اللي في القرى وطي وطي وطي ينزلوا ب- ينزلوا كده لحد هم ما يردموا بقى ليه؟ لان كل حاجه بتفضل زي ما هي ما بتنكنسش لكن اللي اترصفت بتنكنس او بتنغسل او او الى اخره فاذا كلمه الاحقى الرمال الممتده واللي فيها عالي واللي متعرجه عشان تيجي الريح من اي ناحيه من النواحي تهد فتطمر الايه القلب احنا مثلا في القاهره عندنا اثار اللي اكتشفها في في الاقصر مين مش كان ملفون قريب واكتشفنا صوت عنه مش كان كله تحت الايه من من ايه من هبات عوامل التعريه بتثمر الايه يبقى لازم كل اثر ايه لازم إنه إيه؟ يبح- يبحث يبحث عنه تحت الارض ما فيش اثار تيجي ايه هناك الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يضرب لنا مثلا في سوره والفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسهل في في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد اللي هي قبيله هود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ولا احنا مش عارفين هي فين دلوقتي وده من ايه؟ مطموره تحت الايه؟ تحت الرمال والطمره بقى بعيده قوي ولذلك الجبال تهبط والوديان تعلى ليه؟ لان عوامل التعريه لما يجي الجبل بيتعرض للحراره يوم يحصل فيه شقوق رفيعه كده مع حراره وبروده وبعدين يجي المطر يروح منزل فالجبال ت- ايه تنزل والوديان والوديان تعلى ولو نظرت بهندسه فراغيه عشان تحكم المسائل دي تقوم تجد الجبل اهو وهنا وادي وهنا وادي تلاقي الفضاء بين الجبلين على عكس الوادي الجبال قاعدتها تحت واسعه وكمتها ضيقه الوديان بالعكس التحت إيه؟ ضيق وفوق واسع كل ما ينزل من القمم دي ويروح للوديان بيوسع رقعة الخصم بيوسع رقعة الخصم لو انت نزلت لدمياط كان دمياط عند المدينة دلوقتي شوف راس البر عملت قد ايه وده جاي منين؟ اهي ده من الغيريم بتاع زمان اللي كان النهر بيجيبه من اوغندا مثلا والدلتا دي كلها ما هي كده اذا كل ما يجي لنا حاجه شويه من الجبال بيعلي ايه ويدينا خصف ويدينا خصف ويدينا خصف ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الجبال عرفنا ان الجبال الصامه دي هي مخازن اقوات البشر مخازن اقوات البشر وجعل فيها ايه رواسي من فوقها جبال يعني مش كده وبارك فيها وقدر فيها اقواتها لان لو مش الجبال دي ينزل شويه مطر يعمل استطراق ينزل السهل ده كله تبقى الارض حته تاخد تاخد خصوبتها امتى في زرعتين ثلاثه وبعدين تبقى متغيره انما ينزل لك من من الجبال على قدر ربط كده يدي لك شويه خصم وبعدين الثانيه في يوم واليوم كده ولذلك تهبط الجبال والوديان ايه؟ والوديان في علاه نعم الله واذكر اخا عاد إذ أنذرك أن والإنذار التخويف بشيء لم يأتي وقته طب وفايدته إيه؟ قال لك إذا أنذرت بشيء لم يأتي وقته بتنبه اللي أنت بتنذره إنه ما يعملش عشان ما يقعش بيه فما يجيش إنذار ده حاجة وقعت دلوقتي لا ده قدامه ويبشر بإيه؟ يبشره بالنجاح مثلا لازم تبشره بالنجاح إيه؟ أنت بمدة يستطيع أن يذاكر فيها عشان ينجح واللي بتنزله لازم تنزله فيه عشان ايه ياخد زمان ما يعملش فيه نعم واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه بين يديه يعني اللي سبقوه ولا اللي جم بعده أي انا عاد أقول بين يديه والله ان كانوا من الموجهين لي ومن كان اللي ظهرهم ليا شيء ان كانوا اللي ظهريا يبقوا اللي سبقوني وان كانوا المعديين يبقى اللي سبقتهم يبقى مختلفه يعني نعم الا تع... كلها اتفقت على ايه؟ الا تعبدوا الا الله كل الديانات جاء تخدم الحته دي الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم اخاف عليكم اهو دي مقتضى الاخوه لان ما دام اخي يعني ايه يحب لي الايه المصلحه ولذلك لما جه يتكلم عن سيدنا الرسول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رؤوف رحيم الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ومعنى عذاب يوم عظيم يعني ايه انتم في دنياكم لكم اشياء تقول عليها عظمه لكن العظمه في وجودكم المادي في الدنيا عظمه مردوده الى فناء مهما كان افرض ان واحد متنعم وعنده كل النعم اللي في الدنيا يخيفوه شيئا اما ان يتوفى ويذهب النعمه يسيبها واما ان النعمه تزول منه فاليوم العظيم ده هو هيبقى بالشكل ده لا العذاب يمضي ولا انت تموت وفي المؤمن لا المتعه تمضي ولا هو ايه ولا هو يموت قالوا الرد بتاعهم ايه بقى سواء علينا او عزت ام لم تكن من الواعظين شوف كلمة وعظت دي تدل على أن الحق بيسرق ألسنة المكابر لأن الوعظ هو ايه ما هو الوعظ الوعظ ليس تعليما الوعظ مرحلة تأتي بعد التعليم انت علمت الحكم بس سايبه فانا اعظك انك انت في ايه مش بعلمك ده انا بعظك بعظك ده دليل على ان انت علمت الايه علمت المطلوب فغفلت عنه قالوا ريح نفسك سواء علينا انك واع توعظني او ايه لا ما قالش ما توعظناش لانه لو نفى الوعظ يثبت له انه ايه له قدره على الوعظ قال له لا انت مش هتوعظني سواء اوعظت او الوعظ امتنع منك خالص مش أو, أو لم تعظ كان المفروض يقول ايه اوعظت ام لم ايه لا ده احنا سيانة عندنا اوعظت او لم تكن ايه ما, ما- ما بتوعظش خالص ما ما مش عايزينها دي خالص لان لم تكن عايزين، يمكن يجي يوم اسمع له قال له لا ده احنا يس- سواء علينا اوعظت اهي مش ان لم تعظ لا ام لم تكن من الواعظين يعني ممنوعه منك خالص يبقى مش عايز مفيش امل في الحكايه دي سواء علينا اوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا اللي احنا عليه له إلا خلق الأولين في قراءة إن هذا إلا خلق الأولين ولما جم يفسروا خلق الأولين إيه يعني الخلق إنك تجيب حاجة كانت معدومة خلق الأولين يعني إيه؟ أم قال لك اختلاق الأولين من من بقى ما دام اختلاق الرسل اللي جم قبلك برضه قالوا الحكايه دي كلام من عندهم ولذلك قالوا اساطير الاولين مش كده؟ الله يبقى اكن المساله انت بتعمل زيهم او إن- ونح- او ان احنا خلق الاولين يعني ايه؟ احنا وجدنا ناس بتقول ما فيش الا نحيا ونموت واحنا زيهم. يبقى اذا احنا عندنا مرسل ومرسل اليه. فان قلت خلق بمعنى اختلاق ده للرسل اختلقوا هذه المسألة ولذلك ايه قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا ايه تكذبون يبقى وصفوهم بإيه أن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر من بيننا الله يبقى اختلاف معناها ايه إيجاد شيء لم يكن له وجود ده إذا كان بالنسبة للرسل طب وإن كان بالنسبة إن, إن, إن إحنا خلق الأولين إحنا قال إحنا خلق زي الخلق اللي فاتوا والخلق اللي فاتوا كانوا لا يؤمنوا الا باننا نحيا ونموت وما فيش بعث ولا في اي واحده زيهم يبقى خلق الاولين خدم دي وخدم دي طب وان كانت خلق يقول ما هو الخلق الخلق صفة ترسخ في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة الصفات اللي الإنسان بيكتسبها صفات لا تعطي مهارة من أول الأمر بل تعطي مهارة بالدربة فإذا كان عمل آلي يدوي كده وبتاع مادي يقول لك ده العمل أصبح آليا أصبح ميكانيكي وما دام بقى آلي وميكانيكا ما يتعبش صاحبه احنا ضربنا مثل قلنا الولد يروح عند الخياط يتعلم الخياطة علشان يعلمه بس لازم الإبرة تشوف ياخد كم زغد وكم در وكم قلم وعلى ما يعني يجي يمسك الابره كده ويحط الفتله عليها تقوم تنتني يعرف انها طويله يقوم يقصرها شويه يقول له قصرها يلقاها رخوه ما بتروحش للعين يقول له اعمل رئه كده يد وبرومها زي الناس يبقى يجي يحررها ما تجيش يعمل مش عارف ايه كل ما ينفعش ياخد قلم وبعدين بعد ما يتدرب عليها ومش عارف ايه يمسكها كده وهو مغمض ايه الله اهي بقت آلة دلوقتي بقت آلية اللي يتعلم السيارة السياق في السيارة أول ما يركب السيارة تشوف بقى إيه اللي يحصل له. يقول لي يا دي وزن قعدتك من الدركسيون يقعد حط رجلك على ده دي مش عارف ده ايه وده ده ايه وافتح الايه واعمل ايه وايه يوم هو لسه الاول يتلخبط ويجي يدوس على البتاع يدوس على البنزين يدوس على الله تتلخبط وتجري منه يجي يحول الدركسيون كده عشان يحول يقوم ما ينساش بعد التحويله ويعدله ويتنه ويلف على يقع يقع- الله وبعدين بعد الضرب بقى يك- يمكن ينام ويعمل العمليه دي اللي بيمسك مثلا على اللوز يقعد بقى يمسك المكوك وعشان يجي بين الفتلتين ويحرره ومش عارف ايه ويقعد بقى ويتقطع منه ويعمل وبعدين بعد ما ايه يتمرن عليه إيه؟ على طول بقى قالش يكلمك وايده بتشتغل يبقى يقال له إن العمل بقى ايه؟ بقى آلي ما يحتاجش منه له ايه؟ لتفكير اهي الخلق المعنوي زي الآلية في الماديات واحد مثلا يشوف واحد غلبان كده يقول ما يحدش نفسه ولا ما تديله حاجه من اللي عندك ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي وبعدين يقول له انت عايزها ليه ومش عارف ايه و- وعلى ما يديله وبعدين تت- تتأصل فيه صفة الكرم ساعة ما يشوفه يقول له- واحد بيتعلم الفقه مثلا ساعة يتعلم الفقه وبعدين يجي واحد يقول له انت في الازهر؟ يقول له ايوه انا في الازهر يقول له طب ايه حكم كذا وكذا وكذا وكذا يقوم الواد يقعد يفتكر اللي خده ويجيب الباب ويردده على دماغه ومش عارف ايه على ما يقبل الحكم بعد ما يمر عليها يقول له ما حكم كذا يقول له كذا وكذا وكذا بقى آلي بقى ايه يبقى الخلق هو ايه صفة ترسخ في النفس يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة ما عادش يحتاج لت- لعملية طيب إن هذا إلا خلق الأولين أم قال لك الرسل برضه كانوا بيدعوا الدعوة دي وبقت حكايه اخلاقيه عندهم كل رسول يجي يقول وبعدين يكذب يقول لا ده انت مدعي وانت مسحور وانت مش عارف ايه طب وح- طب هاتها بالنسبه للرسول وخلق الاولين بالنسبه لنا يبقى ايه؟ قال لك ده صفه بقت راسخه في الايه؟ في النفس ايه يعني صفه؟ قال لك انا وجدنا اباءنا على امه ها، وانا على اثارهم يبقى اذا خلق الايه الاولين معنا اما ان يكون في الرسل بيكذبوا علينا واما ان يكون في المرسل ايه اليه احنا زي اللي قد- زي اللي سبقونا ما اختلفنا ولذلك واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين في القران برضو ايه ثانيه نعم ان هذا الا خلق الاولين ودي جت بعد ايه بعد اوعظت ام لم تكن من الواعظين لان دي بقت ايه بقت خلق عندنا وما دام خلق بقى شيء ثابت في النفس ما تحاولش تلحلحنا عنه انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم ايه ان هذا الا خلق الاولين طب وخلق الاولين ما كانوش يؤمنوا بالبعث ما هو قال لهم رب- وما نحن بمعذبين ما هو قال لهم خا- اني اخاف عليكم عذاب ايه يوم عظيم مم. ولذلك كانوا يقولوا ايه أجئتنا لنعبد الله وحده الله ده المنطق أن تعبدوا الله وحده أمال تعبدوا مين؟ تعبدوا الشركاء الشركاء هل ينفعونكم أو يضرون؟ هم بيسمعوكم طب ده انتوا الواحد منهم لما الهوى يميل الصنم ويوقعه ويكسر رقبته تروحوا تجيبوا الحدادين علشان يركبوا راس الاله ايه الخيبه دي ويعدلوك كده ويعملوك كده وبعد ما يقعد ينحت كده بالبتاع في الاله ويقعد ينحت وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا انت مش هنتفق احنا وانت بقى احنا مقلدين لابائنا وان زي ما قلنا وان على اثارهم ايه مقتدون قالوا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين بقى يبقى اذا ما فيش ايه ما فيش امل في الاقتناع فقالوا له بقى ما دام انت الحكايه دي ومصر عليها كده وبتاع احنا مش هنآمن وعايزين تجيب لنا مين العذاب اللي انت بتقول عليه يجي في آية تانية يقول إيه؟ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هو بيوعدهم اليوم ما هو ذلك هيبقى يقول لهم ما هو ده اليوم اللي كنتوا بتستعجلوه ما هو انتوا اللي كنتوا بتستعجلوا ما هم بيستعجلوا لانهم فاهمين ان ما فيش حاجه مني لانه لو عارف انه جاي ما يستعجلوش انما هو بيقول ده كده طب هات لنا اليوم ده اللي انت عايزه وعلى كيفكم لا يجليها لوقتها إلا هو نعم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين جابه- أجابهم بالجواب الطبيعي قال إنما العلم عند الله هو أنا مالي هو أنا في إيد ال- أنا في إيد القيامة ده أنا ببلغ رسالة بس إنما هو لا ي- هو لو- لوقتها إلا هو هو اللي يعرف يجيبها إمتى يوديها إمتى ويسيبها قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ما تتهمونيش في الحكايه دي ولكني أراكم قوما تجهلون يعني خلافة ما أنتم تقوم عندكم جهل والجهل الناس بتفهم من الجهل عدم العلم لا ده الجهل علم ما يناقض الحق ولذلك يفرق بين الأم والجاهل الأم ما عندوش حاجة يجيب له قال يجيب له اللي هو ياخده إنما الجاهل عنده قضية باطلة ولازم تنزع منه القضية الباطلة إيه وتضع عنده الإيه يبقى اللي بيسعد مين الأم ولا الجاهل آه. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن وأنا جئت ولا حاجة ده جيء به وأنا مالي في الحكاية دي ما هو لازم الإنسان ينسب المسألة لمن فعلها هو أنا اللي جيت ده أنا جيء به ماليش دعوة زي ما قالوا إيه كيف كيف تسري من مكة إلى بيت المقدس في ليلة أنا مش عارف السؤال بيسألوه إزاي هو قال أنا صغيت من مكة إلى بيت المقدس ده قال أسري بيه يبقى خد الفعل اللي من فعل وأنا داخل إيه هنا في الموضوع ولذلك ضربنا مثل زمان قلت هب أن واحد قال أنا صعدت إفرست قمة إفرست بابن الرضيع هل يقول قائل كيف يصعد ابنك الربيع قمة إفرست؟ هو انا قلت صعد ابني ده انا بقول صعدت بابني يبقى الكلام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي. ومن ربنا قال ايه؟ اسرى هو وما دام اسرى هو تبقى المساله مش م- محمد ملوش دعوه ده اسري به يبقى ملوش دعوه لانه مصاحب في الاسراء نعم يبقى كلمة قالوا أجئتنا نقول لهم كذابين هو ما جاش إنما جيء به للرسالة لتأتكنا أي لتصرفنا عن آلهتنا يقول لهم برضه تسمية آلهة غلط لأن آلهة يعني إيه معبودات ومعبودات يعني لها أوامر ولها نواهي فأتوا لنا أوامر الآلهة بتاعتكم دي ونواهيه وأتوا لنا الجزاء لمن يعبدها والجزاء لمن لم يعبدها ما فيش كلام منه مم. فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه إن كنت من الصادقين يعني اليوم الآخر قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به أهي بمعنى أبلغكم ما على الرسول إلا البلاء كان النبي يحب لقومه وبعدين يزعل أول اللي ما اللي ما هدوه يقول له فلعلك باخع نفسك إيه على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف وأنت مالك بتحمل نفسك ما لا تح- ما- ما لم نحملك به
يا هود ما جئتنا ببينة نفوا أن يكون هود قد جاء ببينة والبينة هي الأمارة الدالة على صدق الرسول هنا صحيح ما ذكرش معجزة هود وذكر المعجزة في مثلا في صالح ذكر معجزة صالح في مثلا نوح ذكر المعجزة بتاعته في الطوفان كل رسول ذكر له ايه؟ إيه موسى مثلا ضرب البحر فانفلق آه، مثلا ابراهيم القي في النار فقال الله كوني بردا وسلاما عيسى احيا الموتى وابرا الاكمه والابرص ولذلك يقول نوح يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله على الله توكل اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غم ثم كيدوني ان كنت جدعان صحيح اديني قدامكم اهو وانا بحارب الفساد وانتم اهل سيطره واهل جبروت واهل طغيان يلا اعملوا ايه؟ موتوني يبقى ده تحدي ولا مش تحدي؟ تلك هي المعجزة العامة في كل رسول أنه يتحدى أهل الطغيان في أن يبطلوا منهجه ويطفئوا نور الله في يده أو أن يخلصوا الدنيا منه ويقتلوه ما حدث هذا أبدا تلك هي معجزة من؟ هي معجزة هود التي يقول القرآن فيها ما يقول قالوا يا هود ما جئتنا ببينة هل صحيح ما جاش ببينة؟ لا أهي البينة بيتحداكم ي- يوقفوا قدامه كده ويقتلوه هذا التحدي وتحدي من قادرين عليه لأنهم أهل طغيان وأهل إيه؟ وأهل بطش ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم ألم يأت بالمعجزة الجامعة الشاملة التي كانت في يده وستظل معجزة إلى أن تقوم الساعة كل رسول جاء بمعجزة كونية حسية انتهى أمدها بوقوعها لولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدقناها يعني كعود السقار يشتعل مرة واحدة ثم ينطفئ فمثلا عيسى يجري الأكمه والأبرص إيه اللي شافه يؤمن به موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق وفاض إيه اللي شافها يؤمن إيه وانتهت ولا ما انتهتش لكن القرآن بقي إلى أن تقوم الساعة يستطيع كل واحد من أمة محمد أن يقول قبل أن تقوم الساعة محمد رسول الله وتلك معجزته ليه؟ لأنه جاي رسول عام رسول ما فيش بعده رسول فلا بد أن تكون معجزته من الجنس الإيه؟ الباقي جه ومع ذلك يقولوا إيه؟ ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن لك حتى إيه؟ تفجر لنا من الأرض أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها إيه؟ تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتاب أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت كلها مسائل إيه؟ حسية وبعدين يقول أولم يكفيهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى يتتابع ما ينتهيش لو عملنا لك جنة وعملنا لك نار كانت مرة وانتهت إنما ده إيه؟ متتابع ومع ذلك ايه ومع ذلك كذاب
قال الملأ الذين كفروا من قومه الله هنا قال من قومه قال الملأ من قومه في قصة نوح قال ايه قال الملأ من قومه هنا قال ايه قال الملأ الذين كفروا من قومه أم قال لك لأن نوح ما كانش فيه حد مؤمن بيه والكاتب إيمانه انما ده كان في واحد اسمه مرتد بن سعد يؤمن بيهم فيبقى اللي قال الكلام ده مين؟ اه الذين كفروا ادي خلافه دقه مم. طيب يا سيدي قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه دوك قالوا انا لنراك في ايه؟ في ضلال قال يا قوم ليس بي ايه؟ ضلاله انما دي قالوا ايه؟ يعني سفاهه قال انا ما عنديش سفاهه طب ايه الفرق بين الضلال والايه والسفاهه قال لك الضلال مجامله حق انما السفاهه صيت وخفه ده اللي مناسب لمين يا سلام وانا لنظنك من الكاذبين نظنك من الكاذبين ايه الظن احنا قلنا الظن رجحان الامر بس مش على يقين يبقى فيه راجح وايه ومرجوح او الظن هنا التيقن على حد قولها الذي يظنون انهم ايه ملاقوا ربهم ما دام راجح يعني
يجي في آية تانية يقول إيه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا بيسموها آلهة لأنها معبودة تسميتهم آلهة وأنها معبودة مردود عليه بالقياس المنطقي ليه؟ لأن ما دام آلهة تكون معبودة طب المعبود ده مش له منهج نعبده به يقول اعملوا كذا واعملوا كذا طيب ما منهج الأصنام ماذا قالت لكم الأصنام قالت لكم اعملوا ايه وما تعملوش ايه تبقى إله معبود بلا منهج يبقى ما فيش عبادة خالص امال انتوا عاملين ليه عباده اه ده العباده بس انه يعتقدوا فيها انها هي تضر وتنفع وانها كذا وكذا ليه؟ قام قال لك لان دي ديانه سهله قوي اذا كنت تعتقد بان دول الهه وبعدين الالهه ملهاش اوامر لا تقول لك افعل دي ولا تفعل دي وتتركك على حريتك يبقى دين كويس ده ولا مش كويس ملوش تبعات ابدا ولا يحجز نفسك عن حاجه اللي انت عايزه اعمله وتبقى مؤمن وبلك الهه ولا لا اذا فالفطره تنادي بان كل انسان لابد ان يكون له قوه مألوه له بس القوه المألوه لها لها طلبات تحد من شهوات نفسك ولا ملهاش طلبات اللي لها طلبات تحد من شهوات نفسك وتبقى دي صعبه عليك واللي ملهاش طلبات هتبقى الهه كويسه قوي وهذا هو حجه كل ادعاء نبوه او ادعاء مهديه في هذا العصر يقوم يقول لك ايه يا اخي اختلط مع النساء اشرب مش عارف ايه يعمل يقول لك يا سلام ده الجنه حلوه دي قوي يبقى بده يقنع نفسه بانه ايه بانه متدين وبعدين ياخد ايه ياخد راحته يبقى دي ديانه كويسه ولذلك تجد كثير من المثقفين قال يبقى بهائي قال يبقى صبياني قال يبقى تبع واحد مش عارف ايه يبيح الاختلاط ويبيح كذا ليه كده؟ قال لك هو بيقنع نفسه انه تبع ايه؟ تبع دين ولكن الدين ما طلبش منه ايه ما طلبش منه لا اوامر ولا نواهي يبقى دين كويس ده ولا مش كويس يبقى كويس قوي وما نحن بتاركي الهتنا عن ايه عن قولك تاركي الهتنا عن قولك عن هنا بمعنى ايه ما هياش بمعنى عن يعني كده بسبب قولك تبقى عن هنا ايه سببيه وما نحن بتاركي الهتنا بسبب ايه بسبب ايه بسبب قولك وما نحن لك بمؤمنين ما نحن لك بمؤمنين لك بمؤمنين احنا قلنا ان امنه تاتي بمعان متعدده فان عديتها بنفسها يبقى امنهم من خوف امنهم من خوف هذه واحده وان عديتها بالحرف فان كان الحرف هو البيه يبقى اعتقدته امنت بمين بالله اعتقدته وان عديتها باللام يبقى بمعنى التصديق وما نحن لك ايه بمؤمنين اي بمصدقين يبقى امن ان تعدت بنفسها يبقى معناها امنهم من خوف وان تعدت بالباء يبقى اعتقاد الالوهيه وان تعدت باللام يبقى معناها الايه التصديق اه لما لما اولاد يعقوب قالوا له ابعت معانا يوسف قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند ايه فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بمؤمن يعني بمصدق لنا وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن احنا نعرف إن إن دي شرطية شرطية يعني يجي بعدها جملة شرط وبعدها جواب شرط فإن لم يكن كذلك تبقى إن هنا بمعنى النفس إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم يعني إيه ما هن إيه؟ امهاتهم ان امهاتهم يعني ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم ان نقول اي ما نقول يبقى ان هنا بمعنى ايه النفي ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء الا هنا اداه استثناء وما دام توجد اداه الاستثناء يبقى لازم يوجد مستثنى منه قام القوم الا زيد يبقى المستثنى منه القوم وزيد هو الايه المستثنى طب الا هنا ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء ما نقول الا هذا القول اه ام قال لك كل فعل من الافعال له مصدر فقال مصدره القول وضرب مصدره عاد له مصدر وله ظرف اي يقع فيه وله حال يقع عليه كل فعل فإذا رأيت استثناء لم يذكر فيه صراحة المستثنى منه فاعلم أنه واحد من الثلاثة إما أن يكون المصدر زي الآية دي إن نقول إلا اعتراك ما نقول قولا إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يبقى خدنا خدنا قول منين؟ من كلمة من كلمة نقول إن نقول إلا اعتراك بعض إن ما نقول قولا إلا هذا القول وهو اعتراك بعض آلهتنا بإيه؟ بسوء زي ما يقول فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ما نحن بميتين أي موتا إلا موتتنا تبقى تاخدها كده من الإيه؟ ضربت عليهم الذلة أينما سقطوا إلا بحبل من الله ضربت عليهم الذلة في كل حال من الأحوال إلا حال أن يكونوا متمسكين بمين؟ بحبل الله يبقى إذا وجدت أداة استثناء وقبلها فعل وليس يوجد المستثنى منه فاعلم أن المستثنى إما أن يكون مصدر الفعل وإما أن يكون الظرف للفعل وإما أن يكون الحال لمين؟ للفعل يبقى على هذا معنى الآية ما نقول لك قولا إلا قول اعتراك بعض آلهتنا بسوء ليه؟ لأنك سبتهم وأبطلت ألوهيتهم وجبت إله جديد من عندك